بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد بن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع التلاوة المنهجية من سورة النساء من الآية الرابعة والعشرين إلى الآية السادسة والعشرين من نفس السورة عندنا صفحة النهاردة من الآية 24 إلى الآية 26 قبل البدء إن شاء الله في عرض ما في صفحة اليوم أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا يا شيخ محمد أهلا وسهلا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ربنا يجزيك كل خير ربنا يكرمك إن شاء الله تعالى إحنا على مدار الحلقات السابقة أم، كان عرضنا للتلاوة المنهجية إن أنا كنت بعرج على القاعدة وبستخرج اللي في الصفحة بالكامل يعني بتكلم على مد البدل بخرج كل مد البدل اللي في الصفحة بتكلم على إبدال الهمز الساكن بنخرج كل إبدال همز ساكن في الصفحة بنشوف المفتوح والمقلل اللي فيه الفتح والتقليل المقلل بخلف عنه أو المقلل قولا واحدا ونطلعه في الصف عايز يعني نهتم شوية بإن إحنا نشتغل بقى مع بعض من النهاردة إزاي؟ هتقالوا لي يعني إذا كان في فرش في الصفحة هبتدي أعرج عليه وأبينه وإذا كان في قاعدة لورش عن نافع هبينها وهدي عليها مثال وتساعدوني في الصفحة نطلع الباقي عايز ان احنا نسهل الرواية وتشاركوني وفي نفس الوقت نخلي الحلقة تعليمية ونقويها شوية بالأداء أكثر يعني عايز أميل من الناحية الأدائية أكثر بإذن الله تعالى وعايز حتى لو في حد مبتدئ سامعني دلوقتي يعني أنا مش عايز حد مبتدئ يعني كلمة مهمة عايز أقولها قبل ما أشرع في التلاوة المنهجية مش عاوز حد عايز يتعلم رواية ورش يقول لك أخاف أتصل بالشيخ لا يحرجني لا أنا مش عاوز الكلمة دي إحنا البرنامج الغرض منه يعني ع- عشان نطلع في قناة ولا البرنامج ان احنا نوصل رسالة للناس الغرض في الحقيقة ان احنا نوصل رسالة للناس انا نفسي اوصل رسالة رواية ورش لجميع الناس واسهل رواية ورش لكل الناس بعكس ما يقال ان رواية ورش صعبة رواية ورش فيها وفيها لا انا مش عاوز الكلام ده كله انا عايز ابين لكم على مدار الحلقات كل اللي انا قلته على مدار الحلقات السابقة كان في في رواية ورش حاجة صعبة ولا كان أداء بيميل بدليل إن معظم اللي بيشاركوني في اتصالاتكم الهاتفية معظمهم مبتدئين وتعلموا عن طريق البرنامج يعني ما جوش قعدوا معايا ولا التقيت بيهم ولا شفتهم لكن عبر الهاتف ابتدوا يتعلموا معايا الأمر الآخر إن أنا جبت ناس معايا في البرنامج في الاستوديو هنا وبدون سابق معرفة ودون ترتيب معاهم ابتدينا نعلمهم على الهوا ابتديت اعلمهم على الهواء قدامكم ما رتبتش معاهم قبل ما اخش الاستوديو لا انا تعمدت ان انا حتى يكون بالسجيه والفطره اعلمهم قدامكم وهم قاعدين قدام الكاميرا وهم قبلوا بذلك منهم ياسر ومنهم محمد مصطفى اللي قاعد قدامي ومنهم احمد الليثي ومنهم ومنهم فانا مش عاوز حد مبتدئ سامع دول يقول لأ، انا مش عايز اتصل بالشيخ لا يحرجني طب هتتعلم ازاي اولا الشيخ مش بيحرج حد ثانيا انا عايز اعلم الناس كلها فانا مش عاوز اي انسان متخوف مش شاركني وابدا معايا ونشوف ان شاء الله اذا كان الامر سهل ولا صعب متفقين طيب تعالوا بقى نعرض اللي في صفحه النهارده باذن ربي تبارك وتعالى اولا التلاوة المنهجية من الآية 24 إلى الآية 26 من سورة النساء في الحقيقة عندنا فرش الرواية النهاردة في فرش الحروف عندنا رقم الآية ورواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع عندنا في الآية 24 عندنا قول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم حفص عن عاصم يقرأ وأحل بضم الهمز وأو ويكسر الحاء حي وأحل بينما ورش عن نافع زي ما انتم شايفين الآية في ورش عن نافع برواية ورش تقرأ وأحل ملاحظين ان حفص بيضم الهمزة ويكسر الحاء بينما ورش بيفتح الهمزة ويفتح الحاء وأحل لكم يا ريت وانا بقول قولوا ورايا وأحل لكم وأحل لكم ماشي ادي صفحة النهاردة الفرش اللي فيها طب ما تيجي نشوف تطبيقات القواعد اللي عندنا في صفحة النهاردة عندك عندنا في تطبيقات القواعد أو تطبيقات الأصول التقاء الهمزات في التقاء الهمزات المقصد من التقاء الهمزات إن همزتين يجوا جنب بعض الكلام ده لو انتوا فاتحين مصاحفكم يا ريت تبقوا فاتحين معايا المصحف ما حصلش الا في الايه 24 همزتين جم جنب بعض في النساء الا همزتين جنب بعض ملاحظين ان الهمزتين من كلمتين النساء اخرها همزه والا اولها همزه يبقى الهمزتين من كلمتين ده اولا الامر الثاني ان الاثنين متحركين بالكسر اي اي يعني معنى كلامك عايز تقول ان هم متفقين في الحركة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هبسط لكم القاعدة قوي اي همزتين جنب بعض اي همزتين جنب بعض ومتفقين في الحركة ومتفقين في الحركة اول حاجة يعملها ورش يسهل التانية سهلة كده يبقى أول حاجة لما يجي لك همزتين جنب بعض سواء كانوا من كلمتين أو من كلمة ويبقوا متفقين في الحركة آ آ إي إي أو أو أهو مفتوحتين آ آ مكسورتين إي إي مضمومتين أو أو دايما لما يتفقوا في الحركة ورش يسهل التانية أهو يبقى نلاحظ من اللفظ السابق التقاء همزتان من كلمتين متفقتان في الحركة حكم الهمزة الثانية التسهيل طيب لما يبقوا متفقين في الحركة ورش دايما يسهل التانية حلم طيب ايه تاني لما يتفقوا في الحركة دايما ورش يقلب التانية يا ألف يا واو يا ياء والله لو الاتنين مفتوحتين يقلب التانية ألف ولو الاتنين مضمومتين يقلب التانية واو عشان يتناسب مع جنس الضمة ولو كانوا الاتنين مكسورتين يقلب التانية يا ياء بس خلي بالكم طالما ان قال يقلب الف او واو او ياء يتطلب مننا نمد كم حركه والله لو كان اللي بعدها بعد الهمزه الثانيه ساكن همد سته ولو كان اللي بعد الهمزه الثانيه متحرك همد اتنين هتقولوا لي طب انت كاتب هنا الابدال ياء ماديه مع الاشباع ست حركات يا شيخ اصل الهمزه الثانيه بعدها لم متحركه اقول لكم لا ده بعد الهمزه الثانيه لم مشدده لم مشددة والحرف المشدد دايما الأولاني منه ساكن يبقى الهمزة التانية جه وراها حرف ساكن عشان كده تبدل ياء مادية مع الإشباع فتقرأ النساء إلا أدي تسهيل الثانية أو الإبدال ياء مادية مع الإشباع النساء إلا وصلت طيب النقل عندنا في النقل ان هنشيل الهمزه وناخد الحركه بتاعتها ونوديها على حرف ساكن قبلها اول واحده فيهم ملكت ايمانكم ملكت ايمانكم شيل الهمزه خد الفتحه حطها على التاء تقرا قولوا ملكت أيمانكم صح ولا لأ فتبقى تاء مفتوحة الكلام ده في الآية 24 و 25 طيب عندنا طولا أن طولا أن شيل الهمزة خد الفتحة حطها على التنوين هتبقى طولنا طولنا الآية 25 عندك فإن أتين شيل الهمزة خد الفتحة حطها على النون فتبقى النون مفتوحة فتقرأ فإنتين ماشي الكلام الآية 25 طيب إبدال الهمز الساكن يعني بقى حرف مد تشيل الهمزة الساكنة ونعوض عنها بحرف مد يا ألف يا واو يا ياء بس الكلام ده لما يجي قبل الهمزة الساكنة ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوصل جبت لك مثال واحد اهو انا بقى ابتديت اغير اهو المؤمنات هتتقلب معانا ياء هتتقلب معانا ياء ولا واو ولا الف هتقلب معايا واو المؤمنات طب ما تيجي نبص في الايات هل يا ترى عندنا تانية المؤمنات اه عندنا في نفس الايه تحتها في نفس السطر المؤمنات اتكررت مرتين خلاص طيب مد البدل على وزن آ أو إي أو أو بس ما جبتش في كلمات مد البدل لأن هنطلعها مع بعضنا من الصفحة دلوقتي أنا كده خلصت العرض بتاعي تعالوا بصوا معايا كده تعالوا فاتحين مصاحفنا تعالوا أنا خلصت بصوا بقى معايا في المصحف أنا قلت إن مد البدل على وزن آ فاتحين مصاحفنا ولا لأ آ أو إي محمد في الآية 24 عندي مد بدل فآتهم فآتوهن أهو أول كلمة فآ مش أنا قايل ود- مد البدل على وزن آ فآ هيتمد كم حركة يا محمد؟
2 و4 و6 اتنين و4 وأربعة و6 يعني لو اتنين تتقال إيه يا محمد؟
فآتوهن ولو أربعة فآتوهن ولو ستة
فآتوهن سهلة أنا ماشي معاكوا درجة درجة حتى لو واحد مبتدئ مش عارف حاجة هيجيب معايا طيب محمد نعم الآية 25 عندنا مد بدل خطوة خطوة نعم فين مد البدل اللي عندي؟
وآتوهن في الآية 25 اللي تحتها نعم عندك ومن لم يستطع منكم طولا أن والله ينكح أعلم بإيمانكم بإيمانكم نعم.
أدي واحدة لأن هنا على وزن إي إي.
خلاص خلصنا من بس.
آ داخلين في إي نعم.
فبرضه يا محمد تتمد كم حركة؟
2 و4 و6 ممكن تتقال اتنين نعم قول بإيمانكم أربعة بإيمانكم ستة بإيمانكم هذا هو المقصد من كلمة تثليث البدل أو ثلاثة البدل اتنين وأربعة وستة طيب في بدل تاني يا نعم، محمد في نفس الآية ها وآتوهن طيب هات برضه اتنين وأربعة وستة وآتوهن
مم.
وآتوهن جميل وآتوهن الله يفتح عليك ادي كده البدلات يتبقى عندي حاجة في الصفحة يتبقى عندي حاجة في الصفحة مش هتكلم عنها لو محمد بيأدي دلوقتي ابدأ يا محمد واشرع في التلاوة نعم مع التوجيه وانت بتقرا هقول لك اعمل ايه نعم يلا يا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم او محمد سهل التانية محمد سهل التانية هات التسهيل مرة تانية يا محمد عشان عايزهم يسمعوه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هات الابدال ياء مادية مع الاشباع والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم محمد مد ستة مد الهمزة التانية قلبها ياء ومد ست حركات طيب من هاتها تاني مع الإبدال ياء مادية نعم.
مع الإشباع عشان أسمع كمان ملكة أيمانكم النقل عايز أسمع الناس النقل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هم.
كتاب الله عليكم مم.
وأحل لكم ما وراء ذلكم ذلكم طبعا طيب لو ه... بدأ معايا في الفرش وأحل أهو الفرش أهو فرش جاني وأحل ذلكم لو إحنا متابعين الميم دي الميم دي ميم جمع ذلكم ميم مفرد دي ولا ميم جمع ميم جمع وراها حرف همزة وراء وراها حرف إيه الهمزة لما تجيلكم ميم جمع وراها همزة ورش يديها الصلة يعملها واو يزود واو ويمد ستة فتبقى يا والله محمد صحيح.
هات من عندي ميم جمع.
ذلكم ماشي وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم هم.
أقف ولا كلمة كمل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين
احنا في حفص كنا بنقول غيرا بنفخم الراء لان متعودين في رواية حفص عن عاصم ان كل راء مفتوحة تفخم بس انتوا سمعتوا صوت محمد قال ايه الغيرة ليه لان كل راء مفتوحة بصوا للكلمة كل راء مفتوحة قبلها ياء الياء ديت ملاحظين شكلها ايه الياء دي مرسومة عليها راس حاء صغيرة دي اسمها ياء لينة اسمها ياء فكل راء مفتوحة أو مضمومة قبلها ياء لينة ترقق لورش فما تتقالش غيرا تتقال إيه يا محمد؟
غير هات من عندها يا محمد محصنين ماشي. محصنين غير مسافحين مم.
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أربعة فآتوهن الستة
فآتوهن أجورهن فريضة مم.
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة مم.
إن الله كان عليما حكيما مم.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت لاحظوا إن قال محمد طولنا ينكح عمل النقل يعني إيه نقل؟ شلنا الهمزة خدنا الفتحة نقلناها على التنوين فتبقى طولا ينكح لأن التنوين ده نون ساكنة طولا نون ساكنة فلما نقل لها الحركة فما تبقاش نون ساكنة تبقت نون متحركة طولنا طولنا ينكح أدي واحدة المؤمنات المؤمنات لاحظنا ان الهمزة اتقلبت إلى واو فبنسميها إبدال أبدلت الهمزة بواو المؤمنات تاني يا محمد ومن لم يستطع
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هم.
والله أعلم بإيمانكم أربعة تمام بإيمانكم مم. تمام
بإيمانكم مم.
شبع تمام بعضكم من بعض هم.
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أدي القصر هات التوسط وآتوهن الإشباع وآتوهن بالمعروف محصنات غير مسافحات أو غير راء مفتوحة قبلها ياء لينة رققها لورش هات بقى محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان مم.
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن لاحظوا إن فإذا أحصن ده مد إيه؟ منفصل حفص كان بيمده كام؟ أربعة ورش يمده كام؟ ستة هات يا محمد تاني نعم.
فإذا ستة فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات مم.
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مم.
ذلك لمن خشي العنة منكم مم.
وأن تصبروا خير لكم لاحظوا حاجة تصبيره الراء مضمومة هتتفخم لحفص بس هنا مضمومة قبلها حرف ايه كسر.
مكسور فيعملها ايه ورش ترقق.
ترقق تصبيروا يبقى احنا اتعلمنا حاجة كمان ان لما تجيلي راء مفتوحة او مضمومة وقبلها ياء لينة رقق يا ورش لما تجيلك راء مفتوحة او مضمومة وقبلها حرف مكسور رقق يا ورش تصبيروا واللي بعدها برضو ياء لينة خير لكم هات يا محمد وأنت وأن تصبروا خير لكم مم.
وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم مم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم مم.
والله عليم حكيم بارك الله فيك يا الله يكرمك.
محمد احسن الله يكرمك.
انتظر بقى اتصالات الناس ان شاء الله بإذن ومشاركه الله.
ايه الجميع طيب يبقى الشاهد هنا يا محمد اتفضل.
اكدنا على الهمزات باب الهمزات في طيب نتلقى الاتصال الاول السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا احمد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيك يا أحمد أحسنت أم، معنا الأخت نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاكي من أين أبدأ؟
أه، ابدأي برضه والمحصنات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم بارك الله فيك يا أخت النور أحسنتي معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير خيرا جزاك اتفضلي يا أخت شيماء أبدأ من الأول اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا من النساء إلا إلا ما ملكت أيمانكم هاتي يا أخت شيماء تاني الإبدال مرة أخرى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ها مص- محصنات غير مسافحات ولا متخ ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنت معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء أقرأ منين بعد إذنك؟
والمحصنات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإنا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فان- فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله فيك يا أخت شيماء معنا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن فآتوهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان خلي بالك من التاء
ولا متخذات لا ولا متخي ولا متخذات أقدان نعم.
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله فيك يا محمد أحسن معنا متولي السلام عليكم وعليكم يا شيخ محمد ازيك يا متولي الحمد لله رب العالمين يلا اشرع في القراءة يا متولي ن- نقرأ من أين؟
آه والمحصنات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين ب- بين ترقيق الراء غير
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بارك الله فيك يا متولي أحسنت معنا أم منة الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
أقرأ إن شاء الله تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا هم.
من النساء إلا طيب خلي بالك يا أم منة قولي كده من خلفي من النساء إلا الله بتكمل كلام عليكم ان شاء الله وأحل لكم يا أم منة.
وراء ذلكم
سمعاني طيب لحين تلقي اتصال آخر يعني احنا عايزين بقى ايه يعني احنا غيرنا الشكل عايز يعني ايه الكل يعني ايه لو حد مبتدئ انا عايز الكل يشارك يعني آه، عايز الكل يشارك كده في تطبيق قواعد رواية واش واعتقد يا مولانا دي طريقه علميه بحته تعليميه كمان ما شاء الله الطريقه اللي حضرتك ما شاء الله النهارده شرحت فيها طريقه ممتازه يعني ل- لاي حد مبتدئ فدي ما شاء الله يعني ب- بتوري له الحكم بسهوله انا انا عايز الكل يطبق يا محمد ما شاء الله لا انا حتى فوجئت حضرتك ب- ب- يعني ب- حضرتك متعودين ان كل مق- مره نقرا نقرا الصفحه كامله بالاوجه حضرتك بتاكد على كل على كل حاجه وهات لي كذا وكذا وكذا فاعتقد ان انت طريقه ما شاء الله ما هو احنا عايزين نمشي على القاعدة اللي بتقول الضعيف امير الركب نعم يعني انا مش مش عايز اقتدي بالماهر لان لو انا بيتابعني حد مبتدئ مش هيقدر يتواكب معايا نعم طب معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا ابا جويرية
جزاك الله خيرا إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحسن- والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين
طيب خيرا طيب فاحنا احنا عايزين بس ايه ال ال الكل يشاركنا كده وكان لينا كده اصدقاء البرنامج دايما مش عايزينهم يغيبوا عاوزينهم كده يعودوا ان شاء الله لان هم هيكونوا القدوه اللي هيقتدي بيهم باذن الله تعالى اخواننا المبتدئين اللي بيسمعونا برضه طيب محمد نعم يعني آه، عايزك كده آه، نشرع كده في ال- آه، الصفحة برضو التوسط ولا اه يعني عايزين كده نشرح ان شاء الله في الصفحة آه، بنجمع كده ك- كتجربة آه، ما بين آه، ورش وحفص نعم بالآية بالوقف اه بالوقف نعم
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين نعطف حفص بقى نعم.
وأحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين جميل. فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضا طيب كده نعم كده احنا يعني عطفنا مع بعضنا حفص نعم صح على وجه القصر القصر مظبوط كده يبقى التوسط والإشباع لي- يتبقى لوصف.
بقى تجيب التوسط والإشباع لورا نعم فآتوهن مم.
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما تمام ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات كده خلصنا ورش فين أول خلاف اختلف وافترق فيه ورش عن حفص طولا أن ينكح من عندها أحق عشان نعم.
أجيب حفص طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أرجع عرش طب ما هو أنت خلصت أه لا نعم أه والله أعلم بإيمانكم كده مشي حفص مع ورش على نعم.
وجه القصر يبقى التوسط والإشباع للورش تمام بإيمانكم بإيمانكم اه نقف حتى هذا اه ولا يهمك وهو سبحان الله الوقت انقضى سريعا إن شاء الله آه، وانت شرقت ربنا يكرمك جزاك الله خير يا محمد وشرفت عفواً، برنامج سامحنا رواية بقى.
ورش ربنا يكرمك وشرفت برنامج رواية الله ورش يكرمك جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم وارجو ان تكون الطريقه الجديده تكون طريقه تعليميه يستفيد بها المتقدم في طريقه تعليمه للناس ويستفيد بيها المبتدئ عشان يبتدي يتواكب معانا في روايه ورش آه ان شاء رب تبارك وتعالى اصدقاء البرنامج اللي بداوا معانا برنامج روايه ورش آه عايزينهم برضو يشاركونا عشان هيكونوا دليل للعالم الإسلامي اللي بيسمعهم ويتصلوا بهذه النية بإذن رب تبارك وتعالى عشان ياخدوا الأجر والثواب آه، لإخوانهم يسمعوا الأداء ويشاركوا إخوانهم اللي معانا في الاستوديو وعايز كل المبتدئين يتصلوا إن شاء الله تعالى للتدريب على قواعد عشر لأن همشي آه، منوال الحلقات على هذا المنوال بإذن رب تبارك وتعالى مع توضيح قواعد رواية ورش إن شاء الله هنمشي برضو لشرح الإيه الأصول جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية